وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد البرية وخاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحمد الله أن جمعني بكم في هذا اللقاء المبارك التعوذات النبوية المباركة نعيش في هذا اللقاء مع تعوذ سميته سيد التعوذات سيد التعوذات ما هو كل حاجة لها سيد أو بالإنجليزي كده لها ماستر يعني كل حاجة لها كبير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن التعوذات أو الاستغفار له سيد السيد هو المقدم هو الذي يجمع خصال الخير كلها فكأن اللي جاي ده شمل الدين كله احنا في مرة فاتت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سألها تابعي واتنين وقالوا لها أكتر حاجة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسأل ربنا إياها قبل ما يموت وكان بيدعي بها في الصلاة إيه قالت لهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل وشرحنا ما عملت ونقف اليوم مع سيد التعوذات ومع بقية هذا التعوذ سيد التعوذات هو إيه؟ يروي البخاري وغيره عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد يعني الصالح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أدي سيد الاستغفار وداخل فيه سيد التعوذات أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها حين يصبح موقنا بها يعني مصدقا من غير ريب وعاملا بالفرائض كما اتفقنا فمات من يومه مات على الفطرة ودخل الجنة ومن قالها حين يمسي وهو موقن بها فمات من ليلته مات على الفطرة ودخل الجنة لأنه حصن نفسه من شر الماضي ومن شر الحاضر ومن شر المستقبل اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل وفي سيد الاستغفار الجملة اللي احنا قلناها وأعوذ بك من شر ما صنعته يعني أعوذ بك من شر ما لم أعمل من شر ما لم أعمل يعني من الذنوب التي لم أقع فيها يعني أعوذ بك يا رب من المستقبل السيء يعني اجعل مستقبلي مشرقا يا رب عارفين في دعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفتح به الصلاة وهو شبيه بحكاية ما لم أعمل كده يعني كان يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وقبل ما يقرأ الفاتحة يقول دعاء كده احنا بنسميه دعاء الاستفتاح أو الثناء هو ليه حوالي 12 صيغة دي واحدة منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر يعني الله أكبر التكبيرة الأولى في الصلاة سكت إسكاتة خفيفة بين التكبيرة وبين قراءة الفاتحة فقالوا له يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول يعني بتفضل ساكت يا رسول الله ولا بتقول حاجة احنا مش سامعينها فقال لهم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عنده خطايا ما عندوش حاشاه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعصمه وحافظه ورعاه وأدبه إنما ده تعليم لينا زي ما قلنا قبل كده فأنت بتسأل الله أن هو ينجيك من الذنوب اللي جاية في المستقبل زي ما نجاك وستر عليك في الذنوب اللي فاتت اللي أنت عارفها كويس في ذنوب أنت عارفها ومحدش يعرفها لكن الله أحصاها فأنت تبت واستغفرت وقلت يا رب أعوذ بك من شر ما عملت اللي سترته عليا ومحدش عرفه يا رب أمني في اللي فات طب اللي جاي يا رب أمن لي مستقبلي زي ما قلت لك أدي أعوذ بك من شر ما لم أعمل وممكن أعوذ بك من شر ما لم أعمل معناها إيه يعني أعوذ بك من شر ما عمل الآخرون أنا أعوذ بك يا رب من ذنوبي وأعوذ بك من ذنوب الآخرين الله هو أنا ممكن أتعاقب على ذنوب الآخرين آه نعم إزاي يعني أقول لك قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن
والسيدة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول له أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم إذا كثر الخبث لما أهل الفسوق يكثرون وصوتهم يبقى عالي وشهواتهم وفجورهم يبقى واضح فينا ناس صالحين ربنا هياخد الكل هؤلاء الصالحين وهؤلاء الفاسقين أما الصالحون فلو كانوا قد أنكروا المنكرات فإنهم يقبضون ويصيرون إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان لأن هم عملوا اللي عليهم استقاموا في نفوسهم ونهوا غيرهم عن المنكرات أما إذا كان هؤلاء الصالحون لم يفعلوا شيئا من الإنكار على أصحاب المنكرات فبيتاخدوا لأنهم ما انكروش وأما الفساق والفجار فيصيرون إلى غضب الله عز وجل يبقى أعوذ بك من شر ما لم أعمل يعني من ذنوبي اللي ممكن أعملها في المستقبل أمني وما أعملش الذنوب يا رب احفظني في بقية عمري زي ما تبت عليا يا رب في اللي فات أو أعوذ بك من شر ما لم أعمل يعني أعوذ بك أن تؤاخذني بذنوب الآخرين حين يعيثون في الأرض فسادا يقول لك برضه أعوذ بك من شر ما لم أعمل يعني أعوذ بك أن يفتري علي أحد وينسب إلي زورا أو بهتانا يا سلام دي جميلة أوي دي ما هو ممكن واحد يتبلى عليك ويقول إنك أنت بتعمل حاجة كده ولا كده بيعمل حاجة وحشة هنا ولا هنا وانت بريء وفي ناس كده شوك يا عباد الله في ناس كده يحاولوا يلط- يلطخوا صورة البراءة عند البراء دول ربنا بيبغضهم دول ربنا بيمقتهم الذين يتلمسون العنت للبراء اسمع معايا كده فانت بتقول اعوذ بك من شر ما لم اعمل يعني يا رب احميني من اي حد ممكن يأذيني في سيرتي وينسب الي منكرات انا ما عملتهاش يقول عليا والعياذ بالله بزني وانا ما بزنيش يتهم بنتي وهي بريئه يقول عليا بشرب مخدرات وانا ما بشربهاش يقول عليا باخد رشوه وانا ما باخدهاش يقول عليا حاجات وحشه وما هيش فيا اعوذ بك من شر ما لم اعمل يعني اعوذ بك من ان ينسب الي احد شيئا من الباطل زورا وبهتانا واللي بينسبوا للناس حاجه ما عملوهاش دول ربنا توعدهم بالعذاب اوعى تكون بتعمل كده مع حد اوعى تكون بتسلط لسانك على عباد الله تلزق لهم التهم اوعى اسمع العقوبه يا رب ينجيني واياك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بيلزقوا في الناس اللي ما عملوهوش يحصل لهم ايه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عليهم ذنوب تقيلة أعوذ بك من شر ما لم أعمل يدخل فيها أعوذ بك من شر ما لم أعمل يدخل فيها إيه يدخل فيها إن الواحد ينسب إليه فضل هو ما أمشي بيه ما ساعات تبقى انت قاعد كده في الشغل بتاعك ويقول لك فلان هو اللي عمل العمل الكبير ده وانت ما عملتوش فتقوم ساكت وتبتسم كده ما ترد تقول ما عملتوش ليه تقبل ان يتنسب لك زي ما ترفض ان يتنسب لك حاجة غلط ما تقبلش ان يتنسب لك حاجة كويسة انت ما عملتهاش وإلا يبقى زور عملتها قول عملتها الحاجة الكويسة ما عملتهاش قول مش أنا يا جماعة والله دوروا على اللي عمل الحاجة الحلوة دي في ناس يحبوا ان يتحط عليهم الحسنات وي وي وي ويجي في في صالحهم ان هم عملوا خيرات كتيرة وعملوا عملوا ما عملوش يبقوا فرحانين وساعات ي- يعيشوا الكذبة اه احنا اللي عملنا اه مش عارف ايه اعوذ بك من شر ما لم اعمل يعني ينسب الي زور وبهتان علي أو أعوذ بك أن ينسب إلي فضل أو شيء من المحامد وأنا لم أقم به لأن ربنا قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يعني يتنسب لهم الفضائل والخيرات وهم ما عملوهاش فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم اللي يرضى أن يتنسب له حاجة كويسة إن هو عملها والحقيقة إن هو ما عملهاش يبقى بيضيع جهد الآخرين طب ما تقول أنا ما عملتهاش عشان يشوفوا مين اللي عملها ويكرموه امال يكرموك أنت ما أنت ما عملتهاش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور مش زور واحد زورين على بعض يعني عقوبته مرتين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك اعتراف لله عز وجل وإقرار بالربوبية والألوهية والعبودية آه وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ربنا سبحانه وتعالى عهدنا على التوحيد وعلى عبادته وحده ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم يبقى أنا على عهد التوحيد ووعدك أنا مصدق بوعد الجنة مصدق بأنك تجزي بالإحسان إحسانا تجزي الجنة للعاملين بالطاعات وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني يا رب قويني أنا على قد طاقتي أنا يا رب لا أستطيع أن أنجز الأعمال كلها إلا إذا أعنتني كما قلنا من قبل لا حول ولا قوة إلا بالله فاتقوا الله ما استطعتم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت من عميل اللي فاتت وإحنا شرحناها ديا أعوذ بك من شر ما صنعت من الذنوب أبوء لك بنعمتك علي أعترف وأقر أبوء معناها الاعتراف والإقرار مع لزوم الاعتراف والإقرار أصل ممكن الواحد يعترف مرة أو مرتين أو شهر وتيجي تسأله بعد شهر أو بعد خمس ست مرات أنت عملت كذا يقول لك لا يبقى اعترف مرة وأنكر مرة أو اعترف شهر وأنكر باقي بقية حياته لا مع نعم ربنا هتنكر يا راجل وما بكم من نعمة فمن الله يبقى أنت بتقول يا رب أنا أعترف إن النعمة منك وألزم الاعتراف ومش هغير اعترافي يا رب لأن النعم كلها منك أبوء لك بنعمتك علي طب النعمة عايزة شكر وأنا ما أقدرش أوفي النعم حق الشكر ده نعمة واحدة زي العين ما تقدرش توفيها يبقى أنت عاجز عن الشكر وأبوء بذنبي فاغفر لي يعني نعمك كثيرة يا رب عليا وكل نعمة عايزة شكر وأنا ما أقدرش أوفيها شكرها كوني عاجز عن توفية النعم اللي, ح- اللي يا رب أنعمت بها عليا كوني عاجز عن توفيتها الشكر اللازم ليها يا رب أنا بعد ده ذنب عجزي عن شكرك ذنب ده ده أسلوب عالي ده ده أسلوب راقي إن أنا مش قادر أشكر ربنا أنا بشكر على قد ما أقدر بس أنا بشر مهما عملت مش هوفي النعم حقها فبتقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي أبوء بعجزي أعترف بعجزي عن شكرك عامل زي سيدنا داود عليه السلام فيما نسب إليه بيقول يا رب نعمك كثيرة يا رب نعمك كثيرة وأنا أعجز عن شكر نعمتك فقال له الآن شكرتني يا داود اعترافك بالعجز يعتبر شكر يعتبر شكر وأبوء بذنبي أو ممكن أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي مش عجز عن الشكر ذنبي يعني ذنبي يعني يا رب نعمك كثيرة ما منعتني النعم يا رب نعمك كثيرة وبالرغم من كده أنا أعصي يا رب يعني يا رب رغم إن أنا أعصي بالليل وبالنهار لم تحرمني رزقك وفضلك أنا أتوب من الذنوب يا رب عامل زي واحد كده أعرابي لقوه متعلق بالكعبة وقاعد يقول إيه إلهي إلهي إن استغفاري مع إصراري لؤم ده أنا بقول يا رب اغفر لي وأنا مصر على المعصية هعملها بعد ساعة وبعد ساعتين يبقى أنا لئيم إزاي يقول اغفر لي وأنا مبيت أعمل المعصية عامل زي معلبة سجاير حاططها في جيبه وعارف ان هي حرام يقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب توب عليا وهو مخطط يشرب السجاير بعد ما يطلع من الصلاه يا كذاب يا لئيم الله ما هو الاعرابي كده اعرابي يعني راجل جاهل جاي من الصحراء اتعلق في الكعبه قال ان استغفاري مع اصراري لؤم طالما انا بستغفر يبقى سيب المعصيه خالص وابعد عنها مش هخطط لها واطلع من المسجد اعملها اي معصيه بقى بس ده المثل اللي انا جبته وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك عجز رحمتك وسعت كل شيء وأنا ما بكترش من الاستغفار ده يبقى أنا عجزان يعني موسم سوق مفتوح وأنا ما بكترش وباخد منه فإذا أنا عاجز يا رب أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك نلزم هذا الاستغفار فما منا من واحد إلا وله ماض مع الذنوب والأوزار وما منا من واحد إلا وهو لا يأمن مستقبله بالليل أو بالنهار فعليك بالإكثار من هذا اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقاني الله وإياكم كيد الفجار وشر الأشرار وارتكاب الأوزار وغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن ولكم تلا القرآن يستشفي به متعوذا أو طارضا لي